السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحشتوني بجد من امبارح للنهاردة كل عام وانتم بخير كل عام وانتم أقرب لربنا سبحانه وتعالى كل عام وانتم بتحبوا ربنا وربنا بيحبكم وانتم أقرب لسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة وأهلي وناسي وحبايبي النهاردة عايزين نتكلم عن منتج تاني لكن عايز قبل ما أتكلم عن المنتج عايز أسأل سؤال وانت جاوب على نفسك فاكر آخر مرة بصت فيها إيد أمك أو إيد أبوك في ناس ما عملتهاش خالص وفي ناس عملتها مرة واحدة وفي ناس بتعملها كتير ما شاء الله لكن أكيد هتفرق معاك كتير قوي إيمانك في قلبك هيزيد يوم ما توطي وتبوس إيد أمك اللي أكرمتك وتبوس إيد أبوك اللي أكرمك أكيد هتحس بفرق كبير وأكيد الإيمان هيعلى في قلبك لأن ربنا سبحانه وتعالى ربك حبيبك قال أنشكر لي ولوالديك يعني سبحان الله قال ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختها قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله جل وعلا ولم يشكر للوالدين فلن يقبل أخوي وحبيبي عشان كده المنتج اللي هنتكلم عنه النهاردة واللي لازم بجد وحقيقي لازم نقطعه واجب علينا كلنا هو حقوق الوالدين معقولة معقولة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان معقولة بعد اللي أمك عملته معاك وبعد اللي أبوك عمله معاك معقولة بعد ده كله بتعق أمك وأبوك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أنت عارف اللي بيتعامل مع المنتج دوت سيدنا جبريل هيدعو عليه وسيدنا محمد هيؤمن على الدعاء هذا الرجل هيحبط أعماله عياذا بالله هذا الرجل سيعاقب في الدنيا والآخرة هذا الرجل عياذا بالله هيمنع من دخول الجنة مع أول الداخلين ممكن يخش الجنة لو كان موحدا لكن في النهاية هيمنع من دخول الجنة مع أول الداخلين تتمنى تكون الشخص ده أنا ما اتمنلكش أن أنت تكون هذا الإنسان تعال نشوف مع بعض العقوبة اللي ممكن تحصل للإنسان اللي بيعق أمه وأبوه والحقيقة انتشر العقوق في الزمن ده انتشار عجيب جدا شفنا مناظر وشفنا مشاهد تقطع القلب بجد شفنا ناس أفاضل ربوا ولادهم وتعبوا وبعد ما بذلوا عمرهم وضحوا بحياتهم عشان ولادهم اترموا في دار مسنين وفي منهم اللي اطردوا في الشوارع بكل أسف وكان الجزاء بدل ما يكون هو ان انت تقبل ايد امك وابوك ترمي امك وابوك ولا حول ولا قوه الا بالله المنتج ده لازم يتقاطع من الليله دي من اللحظه ديت لو انت قاعد دلوقتي ابوس ايديك لو امك وابوك قاعدين جنبك بوس ايدهم واكرمهم وقبل راسهم وقول لهم مش هنسى فضلكم بعد النهارده ده ربي حبيبي اللي امرني ان انا بركم ولو كانوا مش موجودين وميتين ادعي لهم ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجمعك معاهم في الفردوس الاعلى اكيد حضرتك بتسالني طب لو عقيت ام وابويا هيحصل هيحصل لإيه؟ أول حاجة والله لو دعا عليك هتخسر دنيتك وآخرتك أنا عن نفسي في التجارب اللي شفتها في حياتي على مدى أكتر من 17 سنة دعوة عمري ما شفت إنسان ناجح إلا وكان أمه وأبوه راضيين عنه وعمري ما شفت إنسان فاشل إلا وكان أمه وأبوه داعيين عليه اعتبر اعتبر وشوف الواقع اللي احنا عايشينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن كان أول دعوة دعوة الوالد على ولده فوق ده كله أخوي وحبيبي تخيل ان في ذنوب ممكن الإنسان يتعاقب عليها في الدنيا لكن لا يعاقب عليها في الآخرة والله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن يثني العقوبة على عبد لكن في ذنوب معينة هيتعاقب عليها الإنسان في كم من ضمنها وعلى رأسها عقوق الوالدين اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم وفي رواية بابان معجلان عقوبتهما البغي والعقوق هيتعاقب في الدنيا ولاده هيطلعوا يعقوه زي ما هو عمل بالظبط يبقى الأب بيعامل أبوه أو الابن بيعامل أبوه معاملة سيئة يطلع يلاقي أولاده بيعاملوه أسوأ معاملة عياذا بالله زي يحكى إن رجل في يوم من الأيام جاله أبوه عشان يزوره فقام عشان يطرد أبوه من البيت وقام يضرب أبوه لحد باب الشقة فأبوه قال له كفاية يا ابني لحد باب الشقة وكفاية قال له ليه؟ قال له لأن أنا كمان ما كنتش بضرب أبويا إلا لحد باب الشقة في يوم من الأيام واحد كان أبوه عايش عنده الراجل كبر ابتدى اللعاب بتاعه يسيل على لحيته ابتدى منظره يعني يتقزز منه الابن والزوجة وال... فسبحان الله فالرجل بيكلم زوجته فقالت له يا ريت تطرد والدك من البيت لأن احنا بقينا نشمئز من منظره قام عشان يطرد والده فابنه الصغير بيقول له هتطرد جده ليه يا بابا؟ قال له هطرده عشان مامتك بتشمئز من منظره قال له إن شاء الله لما تكبر يا بابا إن شاء الله أوعدك إن هعمل معاك زي ما أنت عملت مع جدي ما هو دين وسلف أخويا وحبيبي بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا والآخرة البغي والعقوق الحاجة الثالثة تخيل حضرتك هتصوم رمضان وتصلي وتزكي وتعبد ربنا وتقرا قران ويمكن تروح تعمل عمره وهتعمل كل العبادات ديت وبكل اسف مش انا اللي بقول لك ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك بكل اسف كل الاعمال اللي هتعملها دي كلها لو كنت عاقل امك وابوك كل دوت هيجعله الله عز وجل هباء منثورا بتحبط الأعمال الدليل حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عبدا لا فريضة ولا نافلة أول واحد من الثلاثة دول يا جماعة والله العظيم بقول لكم من باب حب ليكم وحب الخير ليكم صعبان علي أن واحد يصوم ويصلي ويعمل كل دوت وفي الآخر ما يلاقيش ولا حسنه ليه؟ عشان بيعقوا أمه وأبوه الحق الحق نفسك ده البر سهل سهل جدا جدا انك تهش وتمشي في وش امك وابوك انك تبتسم في وشهم انك تبوس على ايديهم انك تقول لهم حاضر ونعم الا في معصيه ربنا سبحانه وتعالى انك تطبطب عليهم وتبوس راس ابوك وباص امك وتقول لهم عمري ما هنسى فضلكم ابدا ولا هنسى جميلكم فوق راسي عمري ما هنسى ابدا سهل قوي قوي قوي ان البر شيء سهل لين وجه طليق وكلام لين يعني امر بسيط جدا ان انت تبر امك وابوك اخويا وحبيبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لفريضة ولا نافلة أول واحد منهم العق لوالديه الحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها لك ان العاق الوالدين بيعرض نفسه ان هو هيتحرم من دخول الجنة انا عارف انت هتقول لي بس ده راجل موحد يعني عاق والديه يعني ارتكب كبيرة اي نعم يتحرم من دخول الجنة مع اول الداخلين ثم يدخل الجنة بعد ذلك بعد قد ايه بعد خمسين الف سنة خمسين ألف سنة أنت جبت الكلام ده منين عارف حضرتك سور الأعراف جبل الأعراف اللي بين الجنة وبين النار مين أصحاب الأعراف اللي هيقفوا فوق السور أو فوق الجبل ده قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل سيدنا ابن عباس لما سئل عن أصحاب الأعراف قال هم رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله أي نعم هو جهاد فرض كفاية لكن لو فرض عين مش محتاج يستأذن أمه وأبوه لكن ده كان فرض فرض كفاية فخرج للجهاد فرض كفاية من غير ما يستأذن الأم والأب قال فمنعهم الجهاد في سبيل الله والشهادة من دخول النار ومنعهم عقوق الوالدين من دخول الجنة هيفضلوا واقفين على سور الأعراف خمسين ألف سنة لحد ما آخر واحد يخش الجنة وآخر واحد يخش النار وبعد كده هم يخشوا الجنة لكن كان العذاب هو عذاب الانتظار إنه ما استأذنش أمه وأبوه أخويا وحبيبي ده ما كانش خارج لمعصية ده ما كانش رايح يقابل الجيرل فريند ده ما كانش رايح مالها ليل ولا خمارة ده كان رايح يجاهد في سبيل الله ما استأذنش أمه وأبوه دخل على قلبهم الحزن يخش على قلبه الحزن يوم القيامة خمسين ألف سنة عذاب الانتظار يفضل واقف مستني سبحان الله ويتحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين لأن النبي قال كده قال ثلاثة قد حرم الله عز وجل عليهم الجنة أول واحد فيهم العاق الوالدين لا ده فوق ده كله ده في عقوبة كمان أشد من ده كله أن المولى عز وجل لا ينظر إلى العاقل والديه يا الله الكلام ده بجد آه والله في نفس الحديث اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة كان من أول هؤلاء الثلاثة العاق لوالديه معقولة؟ معقولة أنا بعد ما سمعت الكلام ده كله معقولة يخطر على بالي إن أنا أعق أم أبويا من البلاد إن شاء الله لو كنت حتى أنا في بلد هم في بلد هتصل وأقول لا سامحيني يا أمي يا حبيبتي سامحني يا أبويا يا حبيبي إن شاء الله راجع لكم وأول ما أرجع هبوس إيديكم ورجليكم وأبوس راسكم وأكون خدام تحت رجليكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلزم رجليها فثم الجنة الجنة فعلا تحت أقدام الأمهات وأيضا تحت أقدام الآباء ارجع لربك سبحانه وتعالى تعالى بر أمك وأبوك حب أمك وأبوك اوعى تنسى في يوم من الأيام فضل الناس ديت اللي أكرمتك وأحسنت إليك وياما استحملت سبحان الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك ده كان المنتج اللي عايزين نقطعه وده مهم جدا جدا إن إحنا لازم نقطعه تعال أحكي لك قصة صغيرة خالص كان واحد وياما سمعنا قصص كتيرة جدا من العقوق كان واحد في يوم من الأيام أبوه فقير جدا راجل بسيط جدا راجل فلاح قعد ربى فيه وأكله وشربه وعلمه لحد ما أصبح دكتور في الجامعة في يوم من الأيام الدكتور ده حب إنه يرتبط بمعيدة زميلته فراح قال لها ده انا ابويا راجل منصبه عالي وراجل غني جدا وعايشين في قصر و وعمل لها يعني البحر طحينه زي ما بيقولوا يعني سبحان الله البنت حبت تروح تشوف الاسره ديت طبعا الكلام ده ما يجوزش شرعا ان هي تروح معاه قبل الجواز لكن حصل انها راحت وراحت هناك فلما الولد واقف اللي هو الدكتور وفجاه دخل عليه ابوه ده حد راح لقى بيت بسيط جدا فجأة دخل عليه أبوه بيسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبتسأله مين دوت قال لها ده عامل من عمال والدي فالراجل أصيب ب... ب... يعني بمصيبة ازاي ابن ابني يتبرى مني فقال له بتقول عليا ان انا عامل من عمال والدك يا ابني دي اخرة التربية هل جزاء الاحسان الا الاحسان واذا بهذه الفتاة تصفع هذا الطبيب او الدكتور على وجهه وتنصرف وترفض ان تتزوج من مثل هذا العاق لا يصاحب العاق لا يعامل العاق عقوبته كبيرة قوي في الدنيا والاخرة تعال نكمل الموضوع بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالله عليك في الفاصل دوت بوست إيد أمك وأبوك ولا لأ لو ما كنتش بوست إيديهم أبوس إيديك بوس إيديهم ربنا يكرمك ويسعدك دنيا وآخرة هتحس بالمتعة وهتحس إن الإيمان زاد في قلبك يوم ما تكرم أمك وأبوك يوم ما تكرم الناس اللي ياما صبروا وتحملوا عشانك اللي جاعوا عشان تشبع واللي اتعروا عشان تلبس واللي اتحرموا عشان تتمتع واللي عملوا كل حاجة عشان خاطرك اللي شافوا حياتهم في حياتك واللي شافوا راحتهم في راحتك واللي شافوا نجاحهم في نجاحك هل يكون الجزاء في النهاية ان انت تنسى الام والاب وتجحد فضل الام والاب وتعق امك وابوك بالله عليك اوعى تعمل كده انا في يوم من الايام كنت بدي درس عن بر الوالدين في, مسا... في مسجد من مساجد القاهرة وفجأة وانا خارج من المسجد لقيت واحد راجل والله ما انسى الموقف ده ابدا يا جماعة قال لي الشيخ محمود عايزك قلت له اتفضل فجأة لقيته بيعري جسمه من فوق لقيت جسمه متقطع بالسكاكين داير داير في بطنه وظهره فبقول له ايه ده قال لي ده ابني ابني اللي عمل فيا كده قلت له ابنك عمل فيك كده ليه قال لي انا راجل غني جدا وعندي عماره على النيل وغني جدا وعندي مشروعات وعندي تجارات وسبحان الله ربنا يقدر ان ربيت ابني في مدارس اجنبيه ودلعته واكلته وشربته وركبته احدث العربيات ولما كبر شويه حبيت اجوزه جوزته على حسابي واديته عربيه مرسيدس واديته كل اللي هو عايزه ومتعته وفي النهايه اتلم على شله سوق وبدا يشم وبدا يتعامل مع المخدرات وكل يوم جاي عايز فلوس لحد ما في يوم من الايام ضجيت من كتر كتر الفلوس كل يوم 1000 جنيه كل يوم 1000 جنيه قلت له في يوم من الايام معيش ما كان من هذا الشاب الا انه دخل المطبخ وسحب السكين وقطع جسم ابوه داير داير في البطن والظهر لحقوه في المستشفى كان بين الموت والحياه يحقوه في اخر لحظه والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى قدر له الحياه والابن ما زال على قيد الحياه قلت له سالته سؤال قلت له حضرتك في يوم من الايام ذكرت ابنك بالله قال لي ما حصلش علمته يصلي قال لي ما حصلش علمته حق ربنا وحق نبينا قال لي ما حصلش قلت له لما نسيت نسيتوا حق ربنا نسي حقك انت كمان خد بالك ما هو زي ما الابن مطالب ببر الوالدين الابن الاب نفسه مطالب ايضا انه يبر ابنه ويكرمه ويعرفه طريق ربنا ويعرفه طريق المسجد ويقول له صلي وصوم وبر امك وابوك ويطلعه وزي ما قلت لك في اول حلقه الشاب اللي اتعود انه يوطي يوطي ويبوس ايد امه لا يمكن ابدا يفتح عينه في عين امه ولا في يوم من الايام يقول لامه ولا ابوه اي كلمه سيئه ابدا وده الواقع فعلا في يوم من الايام اتحكى لنا قصه شاب عايش في أسرة فقيرة جدا أبوه فقير جدا يعني بيسحب عربية كده بيبيع عليها خضروات وفاكهة ومربي عشر أولاد الولد الكبير دوت وصل لحد ما بقى في كلية العلوم وكلف أبوه تكاليف جامدة جدا جدا عشان يوصله لهذه الكلية ويقدر ربنا في يوم من الأيام هذا الولد أدمن المخدرات وبدأ يمشي مع البنات وبدأ يثقل أبوه بالديون والفلوس كل يوم عايز فلوس والأب فقير مش عارف يعمل إيه لحد ما في يوم من الأيام صرخ الرجل في وجه ابنه قال له ارحمني كفاية عليك يا ابني كده في يوم من الأيام الولد ده ما كان منه إلا إنه راح الكلية وحضر مح- مستحضر كيماوي عياذا بالله أو محلول كيماوي من النوع اللي هو يعني حمض الكبريتيك ما تعرف ولا أي حاجة المهم من النوع اللي هو عياذا بالله بيفصل اللحم عن العظم واستنى لحد ما أبوه نام ودلق الحمض دوت على والده لحد ما قتل والده عياذا بالله في يوم من الأيام أيضا قصة عجيبة جدا أم بت يعني ما شاء الله منصب عالي وغنية وست ثرية جدا ومن أسرة فاضلة بتكلم ابنها هو عايز يتجوز واحدة هي رافضة الواحدة ديت بدل ما يقتنع مع أمه أو يقنع أمه ويحاول إن هو يتحاول معاها ويتكلم معاها ما كان من هذا الشاب إلا إنه دخل المطبخ وأخذ السكين وطعن أمه حتى ماتت وبيحكي لنا بقى السلف الصالح عن قصة من قصص بني إسرائيل عجيبة قوي رجل كان عايش مع ابنه هذا الرجل بذل عمره كله عشان خاطر ابنه في يوم من الأيام الراجل كبر وابنه اتجوز والراجل ما بقاش حد معاه في الدنيا ديت فاضطر ان هو يروح يعيش في بيت ابنه وهو عايش مع ابنه الابن مل منه وسبحان الله الأب يستحمل ابنه سنين طويلة والابن ممكن ما يستحملش أبوه ولا أمه في بيته شهر كامل الابن خلاص عايز بأي طريقة ان الأب يطلع من البيت فخده قال له اركب معايا الفرس ده نتمشى مع بعض شوية فين يا ابني قال له تعالى مشي معاه لحد ما دخلوا الصحراء قال له انزل هنا بقى قال له يا ابني انزل هنا اعمل ايه فقال له انزل بس المهم نزل الاب وبعد ما نزل فجأة لقى الابن راح مطلع سكينة وعايز يقتل الاب فالاب بيقول له ماذا تصنع هتعمل ايه قال له لابد من قتلك فقد سئمت منك قال له يا بني هل جزاء الاحسان الا الاحسان ده انا ياما جعت عشان تاكل وياما تعريت عشان تتغطى وياما حرمت نفسي عشان تتمتع يكون جزائي يا ابني ان انت تقتلني قال له والله لابد من ذبحك فالاب راح باصص له وقال له يا بني إن كنت مصرا على قتلي فأسألك بالله لا تقتلني عند هذه الصخرة واقتلني عند الصخرة التي هناك فتعجب الولد وقال وما ضرك أن أقتلك هنا أو هناك ما أنت كده كده هتتقتل فقال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة الثانية فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها والجزاء من جنس العمل فعلا الجزاء من جنس العمل أخويا وحبيبي كلمة حطها حلق في ودانك والله الذي لا إله غيره اللي هتعمله مع أبوك وأمك هتلاقيه من ولادك بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق اللي انت هتعمله مع امك وابوك هتتعاقب بهم في الدنيا من ضيق في الرزق من شقاء من تعب من زوجة تسلط عليك من أولاد يسلطوا عليك من ناس تتسلط عليك من فقر لازم من من مصائب كتيرة بتحصل للعاق غير العقوبة اللي هتحصل له في الآخرة لو كان عاقا لوالديه بقول لك أبوس إيدك بر أمك وأبوك عشان كده حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه حذرنا من عقوق الوالدين قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ألا أنبئكم بأكبر الكبائر اسمع اللفظ لفظ كبير جدا وضخم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر هتسمع حاجة قنبلة قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله إيه اللي بعدها يا رسول الله قال وعقوق الوالدين يا خبر أبيض الموضوع خطير للدرجة دي الموضوع أخطر مما تتخيل الموضوع خطير بجد امال انا جاي لك عشان اقول لك قاطع المنتج ده ليه لانه من انتاج شركه الجحود وعدم الوفاء وربنا حرم علينا الجحود وامرنا بالوفاء سبحانه وتعالى وسيد الاوفياء صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هو بيقول الا انبئكم مش عايزين اعرفكم واقول لكم اكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله تاني حاجه وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحضروا المنبر فصعد النبي على المنبر فقال مع الدرجة الأولى آمين والدرجة الثانية طلع قال أمين الثالثة قال أمين فاستغرب الصحابة قالوا يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا ما صنعته قبل ذلك في كل مرة تطلع تقول أمين قال أجل أما إنه قد أتاني جبريل فقال خاب وخسر من أدرك أحد والديه أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين قال قلت آمين مش قلت لك في أول الحلقة اللي هيعق أم وأبوه هيدعى عليه سيدنا جبريل أمير الملائكة وأمين الوحي والنبي هيأمن على الدعاء وخاب وخسر خاب وخسر ورب الكعبة اللي جبريل يدعو عليه والنبي محمد يأمن على الدعاء سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث وخاب وخسر من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له كل أمين قال قلت أمين وقال في الثالثة خاب وخسر من ذكرت عنده يا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليك قل آمين قال قلت آمين وفي رواية رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين قال قلت آمين حبيبك صلى الله عليه وسلم أمرك ببر الوالدين ربنا أمرك ببر الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا حد في الدنيا متخيل لو إني قعدت معاك شهر كامل أنا وأنت في شقة لوحدنا وقعدت كل يوم أنا اللي بغسل لك وأنا اللي بنظف لك البيت وأنا اللي بأكلك بالله عليك هتقول لي إيه في آخر الشهر هتقول لي والله العظيم يا شيخ محمود جميلك على راسي عمري ما هنسى العمر كله ده أنا خدمتك شهر واحد أمال اللي طول عمرها طول عمرها من يوم ما اتولدت وهي بتكرمك وبتخدمك تقول لها إيه ده واحد شافه سيدنا عبد الله بن عمر وهو بيطوف حوالين الكعبة شايل أمه على كتافه بيطوف بيها وانت عارف الطواف صعب ازاي بيطوف بأمه حوالين الكعبة بيقول له يا, يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقا قال لا والله ولا بزفرة واحدة ولا بآه من آهات الولادة ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا سيدنا عمر بن الخطاب جاء واحد قال له له يا أمير المؤمنين والله إن أمي قد بلغت من الكبر عتية حتى أنها لا تستطيع أن تأتي آه، إلى بيتها أو إلى آه، عفوا إلى قضاء حاجتها إلا وقد قد جعلت ظهري مطية لها بشيلها على ظهري أوصلها مكان بعيد تقضي حاجتها وأرجعها مرة تانية أتراني قد وفيتها حقا قال لا والله فإنك تفعل بها هكذا وأنت تشتهي موتها وهي كانت تفعل بك هكذا وهي تشتهي حياتك يا سبحان الله في يوم من الأيام الحسن رضي الله عنه وارضاه كان يأكل فكان يعني حينما يأكل لما تيجي أمه تأكل معه فكان يترك لها الطعام حتى تنتهي ثم يأكل هو فسألوه عن ذلك قال أخشى أن تمتد يدي إلى لقمة هي تريدها فأكون بذلك قد عققت أمي سبحان الله حارثة بن النعمان كان كل ليلة يمسح الفراش بتاع أمه بإيديه ثم بعد ذلك يمسحه بوجهه خشية أن يكون به أي حصى يؤذي أمه ده من بر من بر أمه حتى أنه قال والله منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة واحدة بيديها كنت أنا الذي أطعمها أخوي وحبيبي ده كان المنتج اللي عايزين نقطعه النهارده عقوق الوالدين بالله عليك أبوس إيدك بر أمك وأبوك ما ينفعش تصوم وتصلي وتحج وكل ده يروح هباء منثورا بسبب عقوق الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته